بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في أول حلقة من حلقات مادة الفيزياء إن شاء الله هنمشي المنهج كله بالتفصيل بإذن الله آه النهاردة هنبدأ مع بعض الفصل الأولاني الفصل الأولاني إحنا عندنا الباب الأول بيتكلم عن الصوت والضوء الصوت والضوء آه من فروع الفيزياء التقليدية بس الصوت والضوء هما الاثنين عبارة عن أمواج آه فكان لازم يبقى الفصل الأولاني بيتكلم عن الحركة الموجية الفصل الأولاني اسمه الحركة الموجية بيتقسم إلى عنصرين أساسيين أي حركة موجية لو تأملتها هتلاقيها مجموعة من الحركات الاهتزازية المتتالية أي حركة موجية عبارة عن مجموعة حركات اهتزازية متتالية فعشان كده احنا هنبدأ بالحركات الاهتزازية أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم إن شاء الله عن تعريف الحركة الاهتزازية المنتظمة التي يحدثها الجسم المهتز حول جانبي موضع سكونه في اتجاهين متضادين زي حركة البندول البسيط زي حركة فرعي الشوكة الرنانة زي حركة وتر مثبت بين دعامتين زي حركة ملف حلزوني معلق في ثقل وهيهتز لأسفل ولأعلى كل دي حركات اهتزازية اسمه الإزاحة الإزاحة رمزها d أو y وينفع x وينفع z وينفع جوز للإزاحة طيب يعني إيه إزاحة؟ ده موضع سكون الجسم الجسم في اللحظة دي مزاح عن موضع سكونه بمقدار 2 سنتي مثلا جهة اليمين هي دي الإزاحة يبقى الإزاحة هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه مقدارا واتجاها والإزاحة لازم تعرفها بالمقدار والاتجاه طيب في حاجة بقى اسمها أقصى إزاحة أقصى إزاحة نقدر نوصل لها دي اسمها سعة الاهتزازة سعة الاهتزازة رمزها إيه؟ تعرفها هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه طيب سعة الاهتزاز ليها تعريف تاني طبعا الجسم يا جماعة وهو بيتحرك السرعة متغيرة فاللحظة دي السرعة صفر طب وهو نازل السرعة بتزيد بسبب الجاذبية أقصى سرعة هنا لو سمينا دي ميم وسمينا دي ألف وسمينا دي ب عند ألف السرعة صفر وأنا نازل تزداد السرعة حتى ميم السرعة أقصاها عند ميم طب وأنا طالع من عند ميم لألف من عند ميم لب السرعة تتناقص مرة تانية تصل للصفر الخلاصة إن السرعة السرعة هنا بصفر والسرعة هنا أقصاها والسرعة هنا بصفر فأقدر أقول إن سعة الاهتزازة هي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم المهتز تكون السرعة عند إحداهما منعدمة وعند الأخرى أقصاها طيب لو قال لي ما معنى أن المسافة بين نقطتين تنعدم السرعة عند كليهما 10 سنتي هو هنا بيقول لي المسافة بين نقطتين السرعة بتنعدم عند كليهما يعني يقصد من ألف لحد ب المسافة دي كلها 10 سنتي طب لو دي كلها 10 سنتي تبقى سعة اهتزازها كام سنتي 5 سنتي طيب يبقى احنا كده عرفنا الحركة الاهتزازية قلنا هي الحركة المنتظمة التي يحدثها الجسم المهتز حول جانبي موضع سكونه في اتجاهين متضادين قلنا ان الازاحة هي بعد الجسم المهتز في اي لحظة عن موضع سكونه وقلنا ان سعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه وهي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم تكون السرعة عند احداهما اقصاها وعند الاخرى منعدمة طيب آه عندي بعد كده في حاجة اسمها الاهتزازة الكاملة وحاجة اسمها الزمن الدوري وحاجة اسمها التردد وهم مرتبطين ببعض الاهتزازة الكاملة لو بدأنا يا جماعة من عند موضع السكون كده والبندول اليمين ثم عاد كده ما خلص طب ذهب إلى أقصى اليسار ثم عاد كده عمل اهتزازة كاملة دي الاهتزازة الكاملة اتحرك البندول في الاتجاهين دول طيب لو بدأ من عند ميم وصل لألف وبعدين من ألف رجع لميم وبعدين من ميم رجع ب ومن ب لميم طيب نحكي كده هو عاد من عند ميم ناحية اليمين وبعدين رجع شمال ولما يرجع لميم تاني ناحية اليمين برضه كده يبقى أتم اهتزازة كاملة يبقى الاهتزازة الكاملة لازم يعدي على النقطة ديت كم مرة يا جماعة مرتين متتاليتين بس بشرط بنفس الاتجاه فالاهتزازة الكاملة أنا عايز أكتب تعريفها بالراحة كده هي الحركة التي يعملها مين الجسم المهتز امتى بقى خلال الفترة التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته كم مرة تاني هي الحركة اللي عملها الجسم ده خلال الفترة التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته كم مرة مرتين متتاليتين بنفس السرعة ونفس الاتجاه دي اسمها الاهتزازة الكاملة طب الزمن المستغرق فيها اسمه الزمن الدوري طيب يبقى الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة طيب بالراحة كده عشان عايزين نعمل جدول للزمن الدوري والتردد معاه لو حطينا هنا الزمن الدوري الرمز الزمن الدوري T capital طب التردد nu ده حرف إغريقي اسمه nu أو f small ده الرمز بتاعه القانون أو التعريف الأول الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة طب التردد هو عدد الاهتزازات في الثانية يبقى الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة طب التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية طيب قانون الزمن الدوري صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الزمن الدوري يعني زمن الاهتزازة الواحدة كنا بناخد في ابتدائي نصيب الفرد بيساوي نصيب الجماعة على عدد أفراد الجماعة طب زمن الاهتزازة الواحدة بيساوي زمن الاهتزازات كلها على عددها زمن الاهتزازة بيساوي ايه زمن الاهتزازات كلها على ايه على عددها طب وكمان بيساوي أربعة في زمن سعة الاهتزازة لأن يا جماعة احنا في الاهتزازة الكاملة في الاهتزازة الكاملة الجسم المهتز بيعمل فيها أربعة سعة اهتزازة خلال الاهتزازة الكاملة الجسم المهتز بيعمل أربعة سعة اهتزازة إذا لو هو في سعة الاهتزازة بياخد ثانية يبقى في الاهتزازة الكاملة هياخد كام ثانية؟ أربع ثواني يبقى الزمن الكاملة بيساوي أربعة في زمن سعة الاهتزازة أما عن التردد التردد لو ادينا نفسنا مثال مثلا بندول بيعمل 600 اهتزازة في الدقيقة يبقى كام اهتزازة في الثانية 600 اهتزازة خلال الدقيقة يبقى كام اهتزازة في الثانية هتقسم 600 على 60 يطلع 10 طب مين هم ال 600 عدد الاهتزازات طب مين هي ال 60 الزمن بالثواني لو بصيت كويس هتلقى ان القانون ده مقلوب القانون دوت ده مقلوب ده الله يبقى ممكن نقول على التردد على طول مقلوب الزمن الدوري ونرجع نقول على الزمن الدوري ان هو كمان مقلوب التردد اما الوحدات بقى الزمن الدوري يقاس بالثانيه زيه زي اي زمن طب اما التردد يقاس بايه بقى التردد يقاس المفروض ان هي اهتزازه كامله كل ثانيه او ذبذبه كامله لكل ثانيه او هرتز طيب الهرتز دي هيساوي ايه برضه مش هو واحد على الزمن الدوري يبقى يساوي ثانيه اس سالب واحد طب هو مش برضه الزمن الدوري واحد على ه... واحد على التردد يبقى برضه وحدته ممكن تساوي هرتز أس سالب واحد طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه في كمان في التردد وحدات مضاعفة للتردد زي إيه الكيلو هرتز والميجا هرتز الكيلو هرتز يعني 1000 هرتز ميجا هرتز يعني مليون هرتز آه ده طبعا الجزء الأولاني ده بسيط جدا بس هو في جزء واحد قوي اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي اللي هو العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن للجسم المهتز آه اللي هي بتتبع منحنى جيبي عايز الناس تركز فيها قوي بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم وعشان نقف على حقيقة الرسم قوي فأنا عايز يعني هطول فيها شوية وهقول تفاصيل إن شاء الله هتنفع معانا على طول أول حاجة الخط البياني ده لو هنا صاد وهنا سين أي حاجة الخط دوت الميل ب zero من ميل zero طيب الخط C والخط D الميل هنا بتاع D اكبر من الميل بتاع C عرفت منين ما هي الزاويه ديت ظلها هو الميل الخلاصه عايز اقول لك ان هنا ميل اكبر من C طيب عايز ايه تاني لو خط عامل كده كده كده الميل هنا صغير طب هنا أكبر طب هنا أكبر وأكبر يعني الميل هنا متغير طيب ماشي بيزداد وأنا طالع كده طيب في بقى منحنى مشهور جدا اللي هو ده ده ايه الفرق بين المنحنيين بالنسبة للميل لو خدت نقطة هنا وعملت مماس ثم نقطة هنا وعملت مماس تكبر أكبر يعني الميل هنا يتزايد أما هنا لو جبنا الميل من هنا ثم من هنا ثم حتى من هنا الميل هنا عمال يتناقص طيب لو كان هنا الإزاحة والزمن وهنا الإزاحة والزمن الإزاحة والزمن فالميل في الرسم كله يعني السرعة يبقى الرسمة الأولى الميل فيها هو السرعة وكل الميول دي تعبر عن السرعة طب الرسمة دي كده بما إن الميل هنا بصفر يعني السرعة هنا بكام؟ بصفر طب الرسمة دي الميل بتاع D أكبر من الميل بتاع C يبقى السرعة بتاعت D أكبر من السرعة بتاعت C طيب لو قسمنا هنا واحد اتنين تلاتة يبقى الجسم سرعته في الفترة واحد صغيرة اتنين أسرع ثلاثة تبقى أسرع طب هنا الميل بيتزايد مش الميل برضه هو السرعة يبقى هنا قصدي إن السرعة تتزايد طب هنا الميل بيتناقص يبقى برضه قصدي طالما الميل هو السرعة يبقى السرعة بتتناقص طب مثال تاني طب ال V وال I ايه ال V وال I دي ال V فرق الجهد وال I شدة التيار مش موضوعنا الميل هنا هو المقاومة موضوعنا خالص بس معنى هنا ان الميل هو المقاومه يبقى الرسم ده بيقول لك ان المقاومه صفر والرسم ده بيقول لك ان مقاومه D اكبر من مقاومه C طب والرسم ده عايز يقول لك ان المقاومه كانت صغيره ثم كبرت ثم بقت اكبر طب والرسم دوت عايز يقول لك ان المقاومه بتتزايد وهنا المقاومه بتتناقص يبقى يا أساتذة بغض النظر عن ما يعبر عنه الميل في أي رسم بيان هيقابلنا طول السنة والسنين اللي جاية لو الخط عامل بصفر إذا ما يساويه الميل بصفر طب لو خطين يبقى ميل ده أكبر من ميل ده يبقى ما يعبر عنه الميل ده أكبر من ده هنا الميل صغير أكبر أكبر هنا الميل يتزايد هنا الميل يتناقص طيب ده اعتبره تمهيد للشغل اللي جاي بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم أنا عندي بقى دلوقتي العلاقة ما بين الإزاحة والزمن بتوع مين بقى بتوع البندول وهو بيهتز أو أي جسم مهتز فهنحط هنا الإزاحة وهنا طيب البندول أهو في اللقطة ديت هو معلق من هنا اهوت تمام الإزاحة كام بعده عن موضع سكونه كام صفر طب بالتصوير البطيء هو مشي كده الازاحه حصل لها ايه زادت حتى بلغت اقصاها حتى بلغت ايه اقصاها ماشي طب يبقى الزمن طبعا اخدنا وقت بس الازاحه زادت لحد ما بلغت ايه اقصاها طب هنا بقى الفكر اللي انا عايز اتكلم عليه هل الازاحه هتزيد كده ولا هتزيد كده ولا هتزيد كده صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم عندي واحد اتنين تلاتة هو الازاحه والزمن الميل بيعبر عن ايه عن السرعه ما احنا لسه قايلين الازاحه والزمن الميل يبقى هو مين السرعه طب هسالك الاول هو سرعه البندول وهو طالع ولا بتزيد ولا بتقل اوعى تقول لي ثابته وبرضه بتقول لي بتزيد السرعه هنا بتقل لان طالع عكس الجاذبيه طب طالما السرعه بتقل يبقى لازم اختار الخط اللي بيعبر عن ان السرعه بتقل الخط اللي ميله بيقل الخط رقم واحد ميله بيزيد يبقى ما ينفعش الخط رقم اتنين ميله ثابت ما ينفعش برضه الخط رقم ثلاثة هو ده المقصود الميل هنا بيتزايد sorry الميل بيتناقص يا جماعة يعبر عن ان السرعة بتتناقص طيب بعد كده وانا نازل بقى من ألف لب sorry من ألف لميم مرة تانية برجع تاني عايزين نخلي الاثنين في الكادر مع بعض ان شاء الله السرعة وانا نازل السرعة ايه السرعة بتتزايد الازاحه بتتناقص بوصل للصفر مره ثانيه طيب تاني الازاحه بتاعتي كده بيحصل لها ايه يا جماعه بتتناقص اهي تناقصت لحد ما وصلت للصفر والكيرف ده زي ده بالظبط عارف ليه لان السرعه كانت بتقل بمعدل معين طب والسرعه وانا نازل هتزيد بنفس المعدل لان المعدل هنا اللي بيتحكم في زياده ونقصان السرعه هو عجلة الجاذبية طيب لما اروح الناحية الثانية الإزاحة هتزيد بس في عكس الاتجاه ما اطلعش بيها لفوق ده انا هزيد في عكس الاتجاه طيب وبعدين وانا راجع هوصل للصفر مرة تانية يبقى ده يا جماعة المنحنى اللي بيعبر عن العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم مهتز خلال اهتزازة كاملة طيب يا ترى هنا يعبر عن ايه وهنا يعبر عن ايه هنا دي اقصى ازاحة يبقى ده امبليتيود سعة اهتزاز طب الزمن ده اكيد يبقى اسمه زمن سعة الاهتزاز طب بالمناسبة يبقى قد ايه من الزمن الدوري يبقى ربع الزمن الدوري طب هنا ده كده نص الزمن الدوري طب هنا تلات ارباع الزمن الدوري وبرضه هنا وصلنا لسعة الاهتزازة ولكن في عكس الاتجاه طيب المنحنى دوت بنقول عليه منحنى جيبي طب ليه بنقول عليه منحنى جيبي لانه بيطابق تماما منحنى الجا وهنعمل منحنى الجا برضو هنحط هنا sine theta وهنا سيتا منحنى الجا بيقول ان sine صفر بصفر طيب و sine 90 اقصى sine بموجب واحد والزياده بنفس المنحنى طيب آه، sine 180 بتبقى بصفر والنقصان كده برضو طب عند ال 270 بيبقى ال sine بسالب واحد طب وعند ال 360 طيب كده انا عندي المنحنيين متطابقين يعني ده اسمه منحنى جيبي برضه نفس معدل الزياده والنقصان طب لما يجي يحب يسالني في الامتحان اقول لحضرتك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اقصى سؤال ممكن يجي الس- الاسئله بتبنى على التطابق يعني يقول لك مثلا للوصول الى سعه الاهتزازه استغرقنا زمن تي طب للوصول إلى نصفها نستغرق زمن قد إيه؟ وما أنا بقى هجيب الحل من تحت هو أنا هنا أقصى حاجة عندي كام؟ موجب واحد يبقى الموجب واحد دي تضاهي سعة الاهتزاز قصاد زاوية كام؟ كام؟ 90 يبقى ال 90 دي زي ال T ديت طيب كلنا حافظين ان النص sine كام sine 30 طب بما ان التسعين قصادها ال T تبقى التلاتين دي قصادها قد ايه بقى تلت تي لان طالما التلاتين تلت التسعين يبقى ده كمان اه يعني عايز تقول ان اذا استغرقت سعة الاهتزازة زمن قدره T فإن نصفها الأول يستغرق زمن قدره ها تلت T طب وخد بالك ان نصفها التاني هياخد تلتين T طب اللي لسه مش فاهمني مش البندول اهو في اللقطة دي هو سريع جدا طب آه، مش كده اخر حاجة وصل للصفر طيب هو هنا سريع ثم ابطأ ثم ابطأ يوصل لنص المسافة دي خلال زمن تلت الزمن ده يعني مثلا لو كان المشوار ده كله بياخده في ثلاث ثواني يبقى هياخد النص الاولاني في ثانيه واحده طب وهياخد النص التاني في قد ايه في ثانيتين طب ليه لانه بقى ابطا كل الاسئله اللي جت قبل كده جت على النص الاولاني ما جاتش على النص التاني يبقى النص الاولاني بياخد ثانيه طب النص التاني هياخد قد ايه ثانيتين صلي على النبي عليه الصلاة والسلام نرجع تاني بقى لتكملة ترتيب الأحداث بتاعتنا احنا كده أخدنا الحركة الاهتزازية بالتعريفات المرتبطة بيها طيب هو الفصل كان اسمه ايه الموجة أو الحركة الموجية هنبتدي دلوقتي نقول مجموعة تعريفات متعلقة بالحركة الموجية أول تعريف عندي نرتبهم كده اللي احنا هنتكلم عليهم هنتكلم عن الموجة ثم عن الموجة الطولية ثم عن الموجة المستعرضة ثم عن الطول الموجي يبقى عندي الميكانيكية والكهرومغناطيسية وقانون انتشار الأمواج إن شاء الله يعني إيه موجة؟ صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم وسط ساكن ممكن الوسط دوت مثلا يبقى حبات ضمنة مرصوصين كده زقيت أول واحدة عملت فيها اضطراب واديتها شوية طاقة تقوم هي مايلة على اللي جنبها تديها الطاقة ديت وينتشر الاضطراب في الوسط كله المنظر ده اسمه موجة طيب مية ساكنة طوبة اترمت في المية فعملت اضطراب وأعطت طاقة لجزيئات المية طب الاضطراب والطاقة دول هيتنقلوا من الجزيئات دي للجزيئات اللي بعدها للي بعدها للي بعدها ده برضو اسمه موجة يبقى الموجة ما هي إلا اضطراب يحدث في الوسط وينتشر وينقل معه الطاقة تاني الموجة هي اضطراب يحدث في الوسط وينتشر وينقل معه الطاقة طيب وجوه الموجة وأثناء انتشار الموجة أخبار الجزيئات إيه؟ هل الجزيء ينتقل من مكانه؟ لا كل جزيء يهتز في مكانه دون أن ينتقل من مكانه طيب يهتز إزاي؟ لفوق ولتحت ولا يمين وشمال ولا إيه بالظبط؟ يهتز بنفس كيفية اهتزاز المصدر فمثلا أنا لو ماسك حبل وبرفعه لفوق ولتحت كل جزيء هينفذ كلامي هيتحرك فوق وتحت طب لو ماسك حبل وبحركه يمين وشمال كل جزيء هيتحرك يمين وشمال طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه اثناء انتشار الموجة في وسط اثناء انتشار ايه الموجة في وسط فان كل جزيء يهتز في مكانه دون ان ينتقل من مكانه ويهتز بنفس كيفية اهتزاز المصدر طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه يبقى احنا كده عرفنا الموجة في سؤال تاني على الموجة أثناء عمل موجة في حبل فإننا نبذل شغل على شكل طاقة وضع تتمثل في جذب الحبل وطاقة حركة تتمثل في تحريكه طيب أما عن الموجة الطولية وعن الموجة المستعرضة طيب هناخد فاصل دلوقتي إن شاء الله ونرجع على طول بإذن الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آه هنكمل دلوقتي إن شاء الله الموجة الطولية لما نيجي نتكلم عن الموجة الطولية يا جماعة ممكن نعملها عن طريق ملف حلزوني جنب منه مصدر مهتز هيتحرك يمينا ويسارا ولو تخيلت اللي بيحصل الفرع ده لما يجي يتجه يمين هياخد معاه الحلقة رقم واحد بس هو على طول هيرجع ناحية الشمال والحلقة رقم واحد هترجع معاه شمال الحلقة رقم واحد وهي راجعة شمال هتقابل الحلقة رقم اتنين فالحلقة رقم اتنين تقول رقم واحد هو انت راجعة ليه ده انا كنت جايالك هما في اللحظة دي واحد واتنين هيبقوا قريبين لان واحد جت كده واتنين كانت رايحة لها طيب بعد شوية صغيرين الفرع ده هيروح ناحية اليمين تاني وياخد معاه رقم واحد طيب ورقم اتنين رجعت بقى تاني وهي راجعة رقم اتنين هتقابل رقم تلاتة رقم اتنين بتقول رقم او رقم تلاتة بتقول رقم اتنين انت راجع ليه برضو ما انا كنت جايالك بعد شوية هتلقى الموضوع عبارة عن حلقتين قريبين واتنين بعاد واتنين قريبين واتنين بعاد وهكذا يعني تتقارب بعض الحلقات وتتباعد الاخرى وتنتشر هذه النبضات التقارب بنسميه تباغت والتباعد بنسميه تخلخل يبقى ده اسمه ايه تخلخل وده اسمه ايه تضاغط لو ركزنا في اللي حصل انتشرت الموجة في هذا الاتجاه ده اسمه اتجاه انتشار الموجة لانها بدأ الاضطراب من هنا وانتشر في هذا الاتجاه ده اسمه اتجاه انتشار الموجة طب كل حلقة من حلقات الوسط أو كل جزء من جزيئات الوسط يهتز يمينا ويسارا يبقى اتجاه حركة جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة وتتكون هذه الموجات من تضاغطات وتخلخلات فبنقول الموجة الطولية تعرف بإيه بقى الموجة الطولية تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة مكونة ايه يا جماعة تضاغطات وتخلخلات طيب ممكن مثال على الموجة الطولية مثال على الموجة الطولية مثلا واحد بيتكلم وجايب معاه صاحبه عشان يسمع ده أحباله الصوتية بتهتز ومتهز جزيئات الهواء اللي قدام بقه فجزيء الهواء ده لما يهتز هيزق أخوه ويفضلوا يزقوا في بعض لحد مش هيهز ودانه بقى هيهزوا طبلة الأذن طبلة الأذن تهتز فتؤثر على العصب السمعي فيحدث الإحساس بالسمع فين اتجاه انتشار الموجة أهو فين اتجاه حركة جزيئات الوسط في نفس الاتجاه ولو كنا بنشوف الهواء هنلاقي جزيئاته شوية قريبين وشوية بعاد شوية قريبين وشوية بعاد يعني برضه هنلاقي الموضوع عبارة عن تضاغطات وتخلخلات قابلنا هنا علل موجات الصوت في الهواء موجات طولية أقول له لأن فيها تهتز جزيئات الهواء في نفس اتجاه مكونة تضاغطات وتخلخلات طيب طب عايزين نعمل موجة مستعرضة برضو هنجيب نفس الأدوات بس هنحط الشوكة بوضعية تانية هتهتز لأعلى ولأسفل وبعدين أثناء اهتزازها لأعلى ولأسفل كل جزيء هيطلع لأعلى ولأسفل فهيبقى المنظر بعد شوية عامل كده فلو ركزنا وقارنا باللي حصل المرة اللي فاتت ده اتجاه انتشار الموجة وكل جزيء المرة دي هيهتز لأعلى ولأسفل فممكن نقول إن دي اسمها الموجة المستعرضة طيب يبقى تهتز جزيئات الوسط في الموجة المستعرضة يعني عموديا على اتجاه انتشار الموجة مكونة المرة دي قمم وقيعان طيب تعرف القمة بأنها إيه بقى؟ القمة هي أقصى إزاحة لجزيء الوسط في الاتجاه الموجب والقاع هو أقصى إزاحة لجزيء الوسط في الاتجاه السالب ومثال على الموجات المستعرضة موجات سطح الماء طيب موجات سطح الماء موجات مستعرضة لأنها تهتز فيها جزيئات سطح الماء عمودي على اتجاه انتشار الموجة مكونة قمم وقيعان طيب فاضل جزئية صغيرة ونبقى خلصنا الموجة الطولية والمستعرضة اللي هي إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل جميع الجزيئات تقدر تهتز طولي ومستعرض ولا لا بص لو فرضنا ان انا عندي آه، فاكر المثال بتاع الضمنه اللي احنا رصيناها دوت لو احنا مسكنا اول واحده وزقناها هتزق اخواتها ده اهتزاز طولي ولا مستعرض طولي لانه في نفس الاتجاه طب لو مسكنا اول واحده وحاولنا نهزها فوق وتحت هل بقيه الجزيئات هيحصل لها حاجه لا هنا ما حصلش الاهتزاز المستعرض ليه؟ لأن دي لما اهتزت التانيين مش ممسوكين فيها إلا إذا كنا مربطينهم ببعض بخيط فلو ربطنا أو لو هزينا اللي فوق هيأثر على اللي بعدها ولا لأ؟ طيب مثال تاني عشان تفهم الفكرة اللي أنا عايزها جزيئات الهواء ما فيش بينها قوة تماسك طب لو جزيء جري وخبط زميله هيخبط اللي بعده فاللي بعده يبقى ده اسمه اهتزاز طولي إنما لو جزيء قاعد يهتز لأعلى ولأسفل هل هيأثر على اللي بعديه من الناحية دي دول؟ لا لأنه مش مربوط معاهم الخلاصة إن الموجة الطولية تنتشر سواء كان في قوة تماسك أو ما فيش مش محتاجة قوة تماسك إنما الموجة المستعرضة عشان الجزيء يطلع فياخد أخوه معاه وبعدين ينزل فياخد أخوه معاه يبقى إحنا محتاجين قوة تماسك يبقى خلاصة الموضوع الجزيئات التي تستطيع أن تهتز اهتزازا مستعرضا هي الجزيئات التي بينها قوى تماسك إنما لو ما فيش يبقى تهتز طولي بس يعني تاني كده جزيئات الهواء تقدر تهتز ايه طولي فقط ملهاش في المستعرض طيب جزيئات الجوامد تقدر تهتز طولي ومستعرض لان عندها قوة تماسك طب جزيئات السوائل الباطن طولي بس طب السطح السطح طولي ومستعرض لان قوة التماسك في السطح كبيرة اكبر من الباطن طيب آه عندي بعد كده الطول الموجي والطول الموجي بالنسبة لنا مهم قوي واسئلته كتير لما نيجي نتكلم على الطول الموجي عندنا اكثر من تعريف يا جماعه للطول الموجي بس الاول لما نيجي نرسم موجه طوليه بنرسم تضاغطات وتخلخلات لو فرضنا ان ده شكل موجة طولية وشكل موجة مستعرضة اهوت لو قلنا لحد حدد لنا موجة كاملة طولية هيقول اه الموجة الطولية من اول التضاغط دوت لحد اول التضاغط اللي بعديه هي المسافة دي طول الموجة الطولية المسافة اللي بيشغلها تضاغط كامل وتخلخل كامل والرمز ده اسمه لمضة لام ميم ده الألف يعبر عن طول الموجة طب ممكن كنا ناخده من تاني خط في التضاغط لحد تاني خط هيبقى نفس المسافة أو من تالت خط لتالت خط أو من رابع خط لرابع خط المهم يكون بين نقطتين لهم نفس الموضع والاتجاه نقطتين لهم نفس الموضع والاتجاه نقول عليهم بالفيزياء لهم نفس الطور يبقى الطول الموجي هو المسافة بين نقطتين وممكن نحط هنا أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الموضع والاتجاه يعني نفس الطور طيب طب أخبار المستعرضة إيه؟ لو قلنا لحد حدد لنا موجة كاملة هيقول من أول هنا لحد هنا يبقى المسافة دي برضه الطول الموجي برضه وممكن من هنا لحد هنا أو من هنا لحد النقطة اللي ليها نفس الطور إذا يا جماعة التعريف اللي مكتوب دوت الطول الموجي هو المسافة بين أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور يصلح للموجة الطولية ويصلح للموجة المستعرضة عشان كده أنا كاتب الطول الموجي بس إنما الطول الموجي للموجة الطولية ارجع للتعريف بتاع زمان هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين طب التعريف بتاع الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين وبالمناسبة دي القمة مش دي كلها قمة دي القمة يبقى الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو أي قاعين متتاليين طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أسئلة بقى كلها تحت ما معنى أن ما معنى أن الطول الموجي لموجة 3 متر طالما أنا ما حددتش يبقى أنت لازم تجاوب بالعام أي أن المسافة بين أي نقطتين متتاليتين متفقتين في الطور بتساوي 3 متر طب يعني إيه الطول الموجي لموجة في سطح الماء 3 متر طالما قلت في سطح الماء تبقى مستعرضة يبقى تجاوب بالمستعرضة أي أن المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بيساوي 3 متر طيب ما معنى أن الطول الموجي لموجة صوتية في الهواء 3 متر صوتية في الهواء تبقى طولية أبقى أجاوب بالطولية أي أن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين بيساوي 3 متر طب نكبر السؤال بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أن المسافة بين القمة الأولى وحتى الخامسة 20 متر لو فكرت من القمة الأولى للثانية أدي موجة من الثانية للثالثة أدي كمان موجة من الثالثة للرابعة أدي كمان موجة من الرابعة للخامسة أدي كمان موجة يبقى طلعوا أربع موجات من القمة الأولى للقمة الخامسة دي أربع موجات قال لي طولهم 20 متر يبقى الموجة الواحدة كام؟ 5 متر وهنا عايز أكتب قانون بيقول إيه بقى؟ إن طول الموجة بيساوي طول الموجات على عددهم طول الموجة بيساوي طول الموجات اللي هو المسافة اللي تشغلها الموجات على مين؟ على عددهم طيب نكبر السؤال كمان شوية بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى أن المسافة بين القمة الأولى والقاع السادس تاني كده المسافة بين القمة الأولى والقاع السادس 11 متر بين القمة الأولى والقاع السادس ممكن اتلخبط شوية طب ما ترجع قبل القاع السادس في القمة السادسة يبقى من القمة الأولى للقمة السادسة أدي كده خمسة من القمة الأولى للقمة السادسة أدي كده خمس موجات طب ومن القمة السادسة للقاع السادس ده نص موجة يبقى دول كلهم خمسة ونص موجة قال لي 11 متر طب 11 متر وهم خمسة ونص موجة يبقى كل موجة بكام؟ ب 2 متر طب وهنا هقف معاك شوية بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتة المسافة بين القمة والقاع دي هكبرها شوية لأن هي ممكن تيجي بطريقتين لما أجي أتكلم على موجة مستعرضة شايف القمة ديت وشايف القاع دوت لما بسأل طالب شاطر بيحتار الشاطر هو اللي بيحتار لما أقول له المسافة بين قمة وقاع لو هو شاطر هيحتار لأنه مش هيعرف يقيسها إزاي هيقول لي قول لي قصدك أنت قصدك مسافة رأسية ولا مسافة أفقية ولا مسافة مباشرة آه يبقى المسافة الأفقية دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ نص لمبة يبقى المسافة الأفقية بين قمة وقاع عبارة عن نص لمبة أهي القمة وأما المسافة الرأسية بقى الله ينور على اللي قال دي اتنين سعة اهتزازة كام؟ أو اتنين سعة موج سعة موجة طب ونطلع هنا بتعريف سعة الموجة سعة الموجة هي نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع سعة الموجة هي نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع طيب آخر سؤال في الطول الموجي ما معنى أن المسافة بين التضاغط الأول والتخلخل الثاني 15 متر من التضاغط الأول من التضاغط الأول للتخلخل الثاني 15 متر طب ما هو من التضاغط الأول للتضاغط الثاني أدي كده موجة طب ومن التضاغط الثاني للتخلخل الثاني أدي كده نص يبقى موجة ونص ب 15 متر يبقى الموجة الواحدة ب 10 أمتار طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده الموجة الميكانيكية والموجة الكهرومغناطيسية بالراحة كده نقول الموجة الميكانيكية آه إن شاء الله وقت ما هتخلص الحلقة أنا بكمل إن شاء الله المرة الجاية من مطرح ما وقفت بإذن الله عشان هو الحلقة فاضلها أربع دقايق كده فيا ريت الناس تركز معايا إحنا وقفنا فين عشان نكمل المرة الجاية الموجة الميكانيكية عبارة عن نقط تنتقل من نقط إلى آخر الموجة الميكانيكية عبارة عن طاقة تنتقل من المصدر المفروض بقى إلى جزيء من جزيئات الوسط إلى آخر عشان كده الموجة الميكانيكية ما تقدرش تنتشر لذلك فهي دائما تحتاج لوسط مادي ولا تنتشر في الفراغ هو لما يبقى فيه شوكة رنانة عمالة تهتز وحضرتك عاوز تسمع هي لما تهتز يمين وشمال بتهز جزيئات الهواء اللي جنبها طب لو الهواء ما جاش مفيش هواء يبقى هي عماله تهتز طب مفيش حد هينقل طب ما هو ده اساسا موجه ميكانيكيه يبقى الموجه الميكانيكيه يا جماعه عباره عن ايه طاقه تنتقل من المصدر الى جزيء الى اخر وهكذا لذلك فهي دائما تحتاج لوسط مادي ولا تنتشر في الفراغ وقد تكون الموجة الميكانيكية طولية وقد تكون مستعرضة الموجة الميكانيكية قد تكون طولية وقد تكون إيه مستعرضة ماشي يبقى دي الموجة الميكانيكية وليها شروط شروط تولد الموجات الميكانيكية ثلاث شروط وده سؤال مشهور ما هي شروط تولد موجات ميكانيكية الشرط الأولاني وجود مصدر اضطراب اثنين يحدث نوع من الاضطراب ثلاثة وسط ينقل الاضطراب مثال واثنين جبت حبل وماسكه في ايديا الحبل هو الوسط اللي هيمشي في الاضطراب ايديا هي مصدر الاضطراب بس مش هتنشا الموجه الا لما اعمل ايدي وك... ايدي كده وكده يبقى هنا الموجه الميكانيكيه نشات في وجود مصدر اضطراب اللي هو ايدي احدث نوع من الاضطراب اهوت وسط نقل الاضطراب طيب الموجه آه تانية موجه طوليه مثلا آه وليكن شوكه رنانه هي مصدر الاضطراب لازم عشان تطلع الصوت تتخبط فلما تتخبط تهتز يبقى هي هنا بتحدث نوع من الاضطراب والهواء هو الوسط الذي ينتقل فيه الاضطراب أما الموجات الكهرومغناطيسية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك قابلت الموجات الكهرومغناطيسية ديت في الشارع فبتقول لها أنت أساسك جاية منين أنت عايز تتعرف عليها أنت جاية منين طب بتتكوني من إيه صفاتك إيه الموجات الكهرومغناطيسية منشأها أساسا يا جماعة عملية تذبذب الذرة بين المستويات بتاعة الإثارة والاسترخاء الإلكترون أثناء ما بيطلع للإثارة وبينزل للاسترخاء بيحدث طاقة وموضوع الإثارة والاسترخاء ده موضوع سريع جدا تعرف لما بيطلع الإلكترون يثار يقعد فوق يقعد حوالي 10 أس ناقص 8 ثانية يعني جزء من 100 مليون جزء من الثانية وينزل على طول طب بيقعد تحت كتير لا الإلكترون طالما أنت المادة بتاعتك موجودة حتى في الجو فعلى طول بيجي لها طاقة يعني الإلكترون عمال يتذبذب ما بين الإثارة والاسترخاء ففي الحالة دي بيبقى مصدر للطاقة والطاقة دي عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي طب هل بتخرج منه الطاقة في خط مستقيم ولا موج... في... على شكل موجات بما ان الإلكترون هنا في حالة تذبذب فالطاقة هتخرج منه في شكل موجات عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي طيب شكلهم ايه المجال الكهربي والمجال المغناطيسي دول لو الموجة ماشية في هذا الاتجاه ماشي لو ده اتجاه انتشار الموجة يبقى نفترض مثلا ان المجال الكهربي بيهتز لفوق ولتحت وكأن واحد ماسك حبل بيهزه لفوق ولتحت طب والمجال المغناطيسي بيهتز متعامد عليه بس يمينا ويسارا يبقى انا دلوقتي عندي الموجة الكهرومغناطيسية لو ده اتجاه انتشار الموجة اتجاه اهتزاز المجال الكهربي الأعلى والأسفل والمغناطيسي يمينا ويسارا يبقى الموجة الكهرومغناطيسية عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي يهتزان آه أنا هقف كده لأنه الوقت بتاعنا خلص وإن شاء الله المرة اللي جاية هبدأ برضو من عند الموجة الكهرومغناطيسية لأن مش عايز أقولها بسرعة لأن يهمني قوي إنها تبقى مظبوطة بالنسبة لك إن شاء الله إن شاء الله المرة اللي جاية هنكمل قانون انتشار الموجة وهندخل في الصوت بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته